وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
وبعد مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية آه، مشاهدينا الكرام موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا هو عن أمراض الكبد نتحدث اليوم عن الكبد الدهني الأسباب والعلاج ونتناول القضايا المرتبطة بموضوع الكبد والعلاجات آه، الحديثة وإيه الفرق بين الكبد الدهني والكبد الطبيعي والتليف عن طريق الكبد الدهني أو التليف عن طريق آه، الالتهابات الفيروسية أو الأسباب المختلفة الأخرى وأيضا نتحدث عن العامل الوراثي له علاقة في تليفات الكبد أم لا آه، معي ومعكم اليوم الأستاذ الدكتور حاتم والي استشاري أمراض وزراعة الكبد وأيضا الأستاذ بكلية طب بنها وهو صاحب خبرة كبيرة بمستشفى الملكة إليزابيث بإنجلترا بجامعة برمنغهام برحب بيك يا دكتور حاتم شكرا على الدعوة وأنا بحيي قناة الرحمة ومعجب جدا بأسلوبها العلمي والديني وإن أنتوا بتتابعوا الحالات بتاعتكم وبال- لما بيحصل فيه لقاءات علمية بتستمروا في المتابعة علشان إيه ال- ال- الجمهور والمهتمين يهتموا ياخدوا علم زيادة شكرا جزيلا ربنا يبارك فيك يا دكتور يعني انت يعني يمكن آه، الدكتور هو في بريطانيا بعت لي رساله قال لي ان في حاجات حديثه وحاجات جديده جدا مرتبطه بالكبد الدهني في بريطانيا ولكن طبعا الوضع في مصر بيختلف فطبعا آه، بصفه ان حضرتك آه، استاذ بتسافر هناك وبتيجي مصر ففي آه، خبره دائما بتبقى مستمره آه، بالنسبه للجانب ال- الغربي في العلم هناك في هناك في ال- في برمنجهام وفي مصر آه، طبعا آه، عايز حضرتك تكلمني في البدايه نعرف الساده المشاهدين في الاول ايه هو الكبد الدهني وايه الفرق بينه وبين الكبد الطبيعي
هو قبل ما هبدا الموضوع ده انا عايز اكمل الحلقه اللي فاتت اللي كانت موجوده آه، وكان فيها موضوعين مهمين جدا موضوع آه، اثرته حضرتك في بسبب زراعه الكبد وموضوع تاني آه، بسبب علاج الفيروس آه، سي آه، والحقيقه انا في السفريه الاخيره لقيت فيه آه، حاجتين حاجه في مصر وحاجه في انجلترا آه، الحاجه في اللي في مصر ان آه، طبعا ان الازهر آه، اعتمد آه، الموت الجذع الدماغي ودي حاجه قويه جدا وكويسه ومهمه آه، ودي معناها انها هتفتح المجال آه، في زراعه الكبد والاعضاء الاخرى آه، من آه، متبرع متوفي حديثا آه، وده آه، نقله نوعيه وقويه جدا آه، ودي هتفتح آه، للطب آه، افاق كويسه وتخلي الناس تتقدم في الك- زراعه الكبد والكلى والبنكرياس وال والمعاء والرئه والقلب فديت ايه آه، زي ما تقول فتحت بوابه كبيره لكل واحد هنتقدم ونبقى زينا زي الايه الناس اللي بره اللي بيشتغلوا في المجال ده من زمان فيعني بنشكر الازهر على الفتوى الجميله دي انه اعتمد آه، موت الج- الجذع الدماغ على انه آه، يعتبر موت حقيقي ومن وناخد ممكن نستعمل اعضاء الايه الانسان اللي مات الجذع الدماغي بتاعه في ده فدي اول خبر كويس وده تكمله للحلقه اللي فاتت آه، الخبر الثاني اللي هو في آه، دلوقتي بالنسبه لعلاج الفيروس سي آه، طبعا احنا عارفين ان ما كانش فيه الا علاجين بس الانترفيرون.
الانترفيرون ومعاه علاج تاني الريبافيرين ودول كانوا بيجيبوا نتيجه من 50 ل 60% في الحالات آه، لكن في حالات ما كانتش بتستجيب آه، وحالات تانية بترتد يعني بعد ما بياخد السنه آه، ويبقى ال PCR بتاعه سلبي وما عادش فيه فيروس لكن آه، بعد ما بيوقف العلاج الفيروس بيرتد تاني نعم.
آه، الحكايه دي اللي طبعا كانت بتعمل ايه احباط لل- للي خد ال- العلاج انه قعد كافح سنه وتحمل مشاكل العلاج وكده لكن دلوقتي في علاج جديد آه، بيدخل كتالت مع الانترفيرون والريبافيرين وانا الحقيقه كنت حظ كويس ان اشوف اول ست عيانين في انجلترا بياخدوه آه، والحقيقه جايب نتائج ممتازه جدا بالذات مع الناس اللي هي آه، حصل عندهم ارتداد للايه للفيروس هو عباره عن آه، آه، آه، راس آه، وبتتاخد مع آه، ال- العقارين اللي قبل كده و- وسهل ان هو ب- يعني اخده لانه مش حقن وفي نفس الوقت آه، مضاعفاته ضعيفه جدا هل الاسم العلمي بتاعه ممكن نعرفه او اه هل هو موجود عندنا آه في مصر اه اه أنا هو بالنسبه طبعا هم طبعا لو احنا فكرنا في ال- في الفيروس وتركيبته بنلاقي ان الفيروس طبعا ده عباره من جواه آه، تا- آه، اللي هو الار ان ايه دي اللي هي الجزء ال ال ال ال الكور بتاعه اللي جواه وال RNA ده متج- متقسم جزئين جزء بنسميه structural اللي هو الجزء التركيبي وجزء غير تركيبي آه، الحقيقه الفيروس بيعتمد على التكاثر بتاعه على انزيمات بيطلعها من الجزء الغير تركيبي بتاعه ده منها الانزيم مشهور جدا اسمه ال protease الانزيم ده بيساعد الفيروس على انه يتكاثر آه، ف- فالعقار ده بيجي ي- ي- يضرب في الانزيم ده وما بيخليش الفيروس يتكاثر فبيساعد الانترفيرون والريبافيرين والناس اللي حصل عندهم يعني ما مثلاً- بيبقاش العقار ده لوحده بيبقوا الثلاثه مع بعض الثلاثة مع مكملين.
بعض ودي الحاجة المهمة ان الناس فاكرة ان في كباسيل جديدة طالعة وفي اقراص او بتاع لا هو الت- ده بيضاف ثالث بالذات للناس اللي حصل عندهم ارتداد هو الحقيقة الست عينين اللي انا شفتهم في انجلترا آه، من نوع الصعب آه، اللي هو ال- ال- بيحصل الفيروس ارتداد للفيروس اللي حصل عندهم ارتداد للفيروس و- و- وفيروسهم اصعب من الفيروس الموجود في مصر الحقيقه نتائجهم ممتازه جدا الم- الاثار الجانبيه للعلاج قليله والكورس بتاعه قصير يعني حوالي 12 اسبوع وفي نفس الوقت آه، ال- ال- المضاعفه الوحيده اللي ممكن حصلت ان بيظهر بعض الطفح الجلدي في الايه آه، في المرضى هذا ديت بصوره مش المركب او هذا كبيره ال- هذا العقار الجديد مم.
بيتم آه، ي- ي- يقضي على البروتين اللي بيساعد على انتشار تكاثر.
الفيروس آه، بيأثر عليه.
فيقلل آه، إن- موضوع تكاثر الفيروس بالظبط كده.
ومن الجانب الاخر الانترفيرون والريبا والريبافيرين اه بيشتغلوا- بيساعدوا على القضاء على الفيروس على نفسه.
الفيروس فبالتالي نعم. بقى ما عندنا ثلاث ادويه بتضرب في الفيروس وده هيخلي النتيجه تعلى كتير جدا يعني أدعوك والناس تقول اللي ال- ارتدت ال- ارتدت الاسم- الاسم اعتقد بقى العلمي عندهم لل- الاسم العلمي للعقار ال- آه، هو الاسم العلمي اسمه آه، تلا ب- تلا بريفا- ب- برافير تلا telaprevir آه، ده لسه طبعا يعني ايه آه، آه، المعلومات عنده بس البروتوكول بتاعه موجود وممكن يعني ايه لو حد من هنا في مصر مهتم ممكن ايه آه، نساعده انه ممكن العقار يبدا يشتغل معاه تمام يعني برضو دي رسالة موجهة للأطباء مم.
آه، أساتذة دي الكبد، مهمة ج- آه، إن هم مهمة برضو للأساتذة يهتموا بهذه فعلا.
النقطة.
آه.
آه، يعني برضو مرضى مصر كلهم سواء كانوا في بنها أو في المنصورة أو في القاهرة أو في طبعا، الصعيد كلهم طبعا.
آه، نهتم بيهم بوجه عام تعالى يا دكتور بعد ما قلنا الجديد الفاتي.
والجميل اللي موجود نتكلم آه.
على ال- الدهون الفات أو الكبديه الكبد اه الدهون.
الحقيقه انت برضو الموضوع بتاعك ده موضوع انت ال- هو يعني انت قلت لي وانا في السكه عليه لكن هو موضوع آه، قوي جدا وموضوع مهم لان آه، الدهون الكبديه عادت آه، آه، بتعتبر من الامراض المتوطنه آه، مش عندنا في اوروبا كمان وفي امريكا دلوقتي بقى بعبع كبير قوي اسمه الدهن ال- الكبد المتدهن آه، وبقت اعداد كبيره وبتصاحبها عده امراض خطيره بتهدد الانسان وبتهدد صحته واذا ما اهتمش بيها ممكن يبقى آه، عنده مشاكل صحيه في القلب وفي ال- يعني في كل الاجهزه بتاعته آه، فبالتالي آه، بقى العالم كله بيركز دلوقتي على آه، الدهون الكبديه آه، وفي مصر آه، برضو للاسف آه، ما بنيجي بنعمل موجات صوتيه ل- ل- لناس كتيره طبيعيه آه، ده يقول لك بتاع الاشاعه ده الدهن ده آه، بي- ابيض او بيلمع او بيسموه ال bright liver ده آه، بيكون فيه نسبه دهون اكتر من 30% فبالتالي احنا عندنا نسبه كبيره وبرضه في العالم كله النسبه مش قليله وبداوا ايه تبقى في هل ده عياده مرتبط متخصصة.
هل ده مرتبط بالتكنولوجيا والجديد في العلم لان طبعا خلانا نقعد النهارده بدل واحنا قاعدين بنشغل ال- الت- التي في بالريموت طبعا وبنشغل الكمبيوتر بنقعد كتير جدا على قدام شاشه الكمبيوتر دايما راكبين العربيه في المواصلات فهل ده ساعد على السمنه المفرطه اللي ممكن تسبب ال- كلامك صح جدا هو طبعا آه، نمط الحياه الحديث آه، انك في عربيه قدام تلفزيون او قدام شاشه و- او على مكتب ومفيش حركه دي طبعا آه، خلت انك بتاخد كميه سعرات حراريه كتيره ولكن ما بتحرقهاش فبتتخزن جوه الجسم تحت الجلد وفي الكبد وفي الشرايين فبالتالي بتسبب الايه ال- ال- الامراض دي والمشاكل دي آه، كنت سالت انت على الاسباب هو طبعا الاسباب الكتير في اسباب كتيره للدهون الكبديه آه، لكن آه، طبعا نمره واحد عايز اقول لك اول حاجه تعمل دهون كبديه شرب الكحوليات كحوليات والخمور اه طبعا اه ده دي منتشر نمره يمكن في واحد المجتمع لكن انا الغربي.
طبعا هتكلم على الدهون الكبديه الغير كحوليه تمام عشان نبقى مرتبطين بواقعنا مرتبطين أكتر.
بواقعنا نعم، أكتر.
صحيح آه، الحمد ده لله.
طبعا.
آه، الحمد لله ربنا حرم ده والحمد آه، لله ان آه.
احنا الحمد لله بننتهج هذا المنهج ونبتعد عما حرم الله عز وجل طبعا.
آه، عايز اتكلم على آه، طبعا قلنا السمنه المفرطه لها دور والكحوليات عايز اتكلم على النوع الثاني من آه، اللي هو مرض السكري اللي هو لما بيحتاجش للانسولين يعني كسبب من اسباب الاصابه بالكبد الدهني هو آه، هي هي هي بتبقى ايه إيه، مجموعه ع- امراض مع بعضها وبيسموها metabolic syndrome او آه، syndrome X او يعني منظومه X او مرتبطة منظومه مع أو بعضها، مرتبطه نعم.
بعضها آه، بتبقى عباره عن آه، كبد متدهن آه، ارتفاع في نسبه السكر في الدم ارتفاع في الضغط ممكن نلاقي حمض ال uric acid عالي شويه ممكن نلاقي فيه دهون في الدم كتيره آه، فبتبقى منظومه مع مع العيانين آه، لو المنظومه دي كلها بترتبط بخيط واحد بس هو اللي رابط الايه المجموعه دي حاجه اسمها آه، مقاومه انسولين insulin resistance يعني انا جسمي بيطلع انسولين والانسولين ده مهم جدا علشان يحرق ال ال ال ال الدو- الف- ال- سوري الكربوهيدرات وكده آه، ويطلع منها طاقه لكن يجي يشتغل ما بيشتغلش يبقى في جسمك انسولين كتير جدا لكن- لكن, لا لكن ما يعمل. نعم.
بيشتغلش فبالتالي ايه قالوا قالوا ان في حاجه في الجسم مقاومه للانسولين ده بترفعه عالي وهو اللي بتسبب ايه كل الاعراض دي الضغط واللي واللي واللي واللي مشاكل كلها اللي موجودة.
مشاكل كلها آه، طبعا في نقطه تانية ان ان وجود الدهن بالذات في منطقه البطن اللي هو شكل البطن اللي بنسميه شكل التفاح كل ما كان شكل البطن زي التفاحه كل ما كان في خطر على الانسان لكن لو شكل الكمثرى اللي هو ليه وسط كده بيكون الايه ال- ال- الخطر ده آه، مش موجود او قليل اللي هو الكرش وعدمه يعني اللي هو عشان نبقى الكرش واضحين.
يا استاذ اسرائيل نعم.
الكرش عض فبالتالي وجود الكرش ده حتى في بعض التجارب قالوا ان الدهون اللي في الكبد دي ما هياش حاجه بسيطه لا الهدون سوري الدهون اللي في البطن ديت آه، ما هياش حاجه بسيطه لا ده بتطلع مواد هرمونيه او كيماويه هي اللي بتبوظ الشرايين وهي اللي بتاثر على الضغط وهي اللي يمكن بتاثر اكتر حاجه بتتعرض ليها نتيجه لهذه الدهون اللي- اللي هي الاعضاء الحيويه ال- ال- اه الجهاز طبعا الهضمي والجهاز بالظبط التنفسي بالظبط وهي اللي بتطلع آه، مواد تخلي الانسولين ما يشتغلش فبالتالي بت- ب- بتعمل كل الاعراض دي الحقيقه المريض ده بيبقى مسكين لانه بتبقى بيبقى شايل شنطه دواء معاه لانه بيتعالج من سكر بيتعالج من ضغط بيتعالج من سمنه بيتعالج من مشاكل بقى السكر اللي هو زي الكليه بيتعالج من مشاكل الضغط زي ال- ال- ال- اللي هو آه، عدم انتظام ضربات القلب ب- فبتلاقي ماسك لكل لكل مشكله دي ياخد له ثلاث اربع علاجات تلاقيه بياخد له في اليوم حوالي 12 ده علاج او حاجه ف والحل يشيل الايه ال- الدهن اللي على الكبد ده طيب او قلت يشيل الدهن الع- دلوقتي هتلاقي آه، حد من الاخوه جري بسرعه ان هو يعمل تخسيس سريع اما بعمليه جراحيه واما بتخسيس سريع انت عارف آه، في ناس بيوصفوا نوع من التخسيس بطريقه سريعه جدا انا عايز اعرف انواع التخسيس بهذه الصوره ممكن ياثر على الكبد الدهني ويسبب الكبد الدهني ده مسألة حلوة جدا لو أنا عديت لك أسباب الدهون الكبدية هقول لك مثلا نمرة واحد السكر نمرة اتنين المجاعة الشديدة يعني آه. الناس اللي بي عندهم مجاعات وما بياكلوش وكده حتى في الأطفال بيحصل فيه دهون كبدية إيه يعني تالت حاجة الد... ال... الأكل الكتير يعني الأكل الكتير وقلة الأكل خالص أو المجاعة تعمل لي إيه دهون على يعني الكبد.
عايزين الناس آه.
تتغذى تغذيه سليمه تغذية سليمة آه، رابع حاجة ان العمليات اللي بيحصل فيها آه، استئصال جزء من الامعاء او كده بتعمل دهون جراحة كبدية عشان تخسيس.
عشان التخسيس بتعمل آه، دهون كبدية كتيرة واخد بالك فبالتالي العمليات ديت فيها خطوره انك تشيل ال- ت- ت- تقلل تغير مجرى الاكل او تقلل المجرى اللي بيمشي فيه الاكل تقوم الدهون متحوله على الكبد بسرعه فبالتالي تعمل برضه دهون كبديه وقد يحصل آه، حاجه اسمها acute fatty liver يعني ايه الدهن اللي على الكبد ده آه، بيجي بصوره حاده جدا ان العيان آه، يبدا يخش في غيبوبه ويخش في اعضاء تانية تفشل ولازم يحتاج قد يوصل الى زراعه كبد تمام صحيح.
برضو من الحاجات اللي ممكن تعمل ممكن تيجي مع ال- الحمل يحصل فيه دهون كبديه ده نتيجة أقراص منع الحمل ولا لا الحمل نفسه؟
بالحمل نفسه ممكن يعمل ايه آه، دهون كبديه فهي دي الاسباب اللي هي الغير كحوليه اللي ممكن تعمل ايه الدهون كبديه منها طب عايز طبعا أتكلم اكل على كتير وال- والمجاعه كمان التغذية, التغذية عن طريق الوريد هل لها علاقة فعلا بالكبد؟
اه بصح فعلا برضو اللي من ضمن اللي هي ال parenteral nutrition ممكن تعمل لنا لو هي مش محسوبه كويس آه، تعمل آه، دهون كبديه
بالفعل طيب تعالى يا دكتور بعد ما تناولنا الأسباب بصورة عامة عشان تبقى واضحة لمشاهدينا نتكلم عن الأعراض اللي بتظهر على مريض الكبد الدهني اللي ممكن أي واحد فينا دلوقتي آه، طبعا في ناس كتير آه، أي حد عنده كرش دلوقتي عنده قلق اكيد فيعني عايزين برضو نوضح الصورة أكتر ونقول إيه هي الأعراض الواضحة اللي ممكن المريض من خلالها نقول له روح اعمل آه، تشخيص معين عشان ي- تطمن على الكبد بتاعك هو طبعا نمرة واحد ممكن أقول لك مفيش أعراض يعني في واحد بيبقى عنده دهون على الكبد مش حاسس بيها بيمشي بطنه كبيرة شوية بيمارس حياته عادي وكده آه، ممكن تبدأ تظهر بإن آه، الإنسان ده يلاقي بدأ يبقى عنده ضغطه بيرتفع شوية آه، ويبدأ يعمل مثلا إشاعات وتحاليل يقول له ده في دهون كبدية عندك آه، ممكن الإنسان ده يبدأ تظهر عليه بداية سكر إن هو يبدأ يتبول كتير يبدأ يجوع كتير آه، يبدا يحصل عنده جايز التهابات في الاعصاب او كده آه، آه، ده آه، برضو ممكن تظهر في اعراض ان هو في سكر آه، طبعا ممكن تي- تيجي ب- باعراض آه، مضاعفات للاعراض دي اللي هي آه، ال- مثلا يحصل ان الكليه يبقى فيها قصور عينه ما عادش بيشوف فيها بها كويس بسبب السكر أعراض مرتبطة بالسكر أو الضغط بالضغط.
ممكن ممكن يعمل را- آه، شوية آه، آه، عدم انضباط في دق- آه، دقات القلب أو يعمل جلطات أو أو أو انا عايز ادخل على الاعراض الرئيسيه اللي هي مرتبطه بالكبد الدهني نفسه يعني مثلا لما يكون في الم مثلا في اعلى البطن في الجنب الجانب اليمين مثلا آه، دي بتبقى مرتبطه في تضخم في الكبد في هو- مثلا هو آه، طبعا حج- اجهاد شديد مم. حجم الكبد بيزيد طبعا وبيبقى فيه ضغط على الكبسوله الكبديه لكن مش شرط يبقى فيه ايه آه المريض يشتكي هو في كتير بيجوا يشتكوا بوجع في الجنب الاعلى من الكبد في الجنب الاعلى من البطن الجنب اليمين الاعلى ولكن آه مش هو ده مرتبط بالدهن الكبدي مش كل واحد حاجه يقول لك الجنب اليمين ال- من بطني بيوجعني يبقى معناها ان في دهون كبديه فده مش مرتبط بان ده عرض في عرض ايه نقول خصوصي لما العيان يشتكي من كده يبقى عنده دهون كبديه لا.
آه، دكتور العامل الوراثي له علاقه فعلا بموضوع ال- الكبد الدهني او التليف بعد ما يجيله الكبد الدهني انا ما عنديش معلومات في كده لكن اكيد في الاطفال ممكن آه ممكن ال- العادات السيئه في تغذيه الطفل تبقى بانه يبطل رضاعه طبيعيه انه ياخد حاجات صناعيه كتير انه ي- ياكل حلويات وشيبسيات و- ويستخدم الوجبات الجاهزه قد تكون لها ايه آه سبب كبير قوي في ان الاطفال دول بيتكون عندهم دهون كبديه طيب عايز اعرف من حضرتك الفرق في درجه الخطوره بين الاصابه بالكبد الدهني والكبد الناتج عن آه، التهابات فيروسيه ده سؤال قوي بص يعني ايه آه كل حاجة إذا اهت- آه، إذا إذا حد اهتم بيها و- و- وعالجها وتابع ممكن ما تبقاش آه، خطيرة ولكن أي حاجة بسيطة حتى وأهملت تبقى خطيرة دي القاعدة يعني لو واحد عنده فيروس بي انا اقول لك سهل ان هو اسيطر عليه باقراص مثلا فبالتالي ممكن الانسان ده يعيش تحت السيطره بالايه بالاقراص ممكن واحد عنده دهون كبديه مش قادر يسيطر عليها ورفع الانزيمات والكبد بيبدا بدا يبقى فيه التهابات وتليفات ممكن تبقى اخطر من الايه من الفيروس B برضه فيروس C اقول لك لو واحد اهتم وعمل علاج وي وكذا وكذا وخد ال- العلاج و- ويقدر يقضي على الفيروس يبقى ال- الفيروس ده مش اخطر من الايه من الدهون الكبديه واحد بقى عنده دهون كبديه ومش قادر يبطل اكل مش قادر يعمل رياضه مش قادر ي- يوقف آه، انه وزنه بيزيد وانه كبده بيتدهن مش قادر يظبط الضغط مش قادر يظبط يبقى في خطر كبير لان ممكن يموت من الضغط ارتفاع الضغط العالي ممكن يموت من عدم انتظام السكر ف- القصه بترجع للشخص نفسه للشخص وإمكانية، نفسه آه، آه، ان هو مواجهة يهتم المرض.
بالمشكله بتاعته ويبدا يقف عندها ويتابع وياخد علاج الصح فبالتالي يبقى المشكله هتتحل لكن اي مشكله هيهملها ممكن تبقى اصعب من اي حاجه ان شاء الله آه، انا عايز بس اقول لمشاهدينا ان شاء الله اللي مش عارفين يتواصلوا معانا عن طريق الهاتف آه، من خلال رسائل ال SMS ان شاء الله يتواصلوا معانا واحنا ان شاء الله هنبدا آه، نستقبل اتصالات يا دكتور وبعد كده نتكلم على موضوع التشخيص معايا اتصال آه، ام محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا ام محمد اهلا بيك أنا لو سمحت آه، يا دكتور ايوه معاك اتفضلي
أنا بتبول كتير جامد قوي مم.
يعني بخش الحمام كتير لدرجة إن أنا ممكن أسيب الصلاة عشان أخش الحمام نعم اتفضل وعندي انتفاخ في البطن جامدة من ناحية الشمال مم.
وعندي المرارة أساسا تعبانة يعني فيها حصوات وعايزة تتشال مم.
وعينيا برضو مش بشوف بها قوي مم. طيب في حاجات تانية حاجة تانية يا أم محمد لا جزاك الله خير طب في استفسار يا دكتور هو طبعا آه، اعراضها دي مهمه جدا ولازم تهتم لكن في بيها.
اعراض تانية ممكن هتحب آه، انا عايز اسال هي عملت فحوصات هي عملت آه، تحليل سكر آه، كده يعني او عملت ايه التحاليل اللي هي عملتها ال- ولا بس هي ع- الاعراض بس اللي في موجوده استفسار آخر يا أم محمد طيب اتصال آخر آه انتهى معايا اتصال آخر أم زياد من إيطاليا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وبركاته لو بيك.
سمحت ممكن أسأل حاجة عن الكبد معاك يا دكتور؟
أم زياد اتفضلي آه، أنا حضرتك أنا من من حوالي خمس سنين أو ست سنين آخر ابني ابني والدته هنا في مستشفى في إيطاليا فبالصدفة آه، عرفت إن أنا عندي فيروس آه، سي آه، بعد كده رحت آه، عملت تحاليل نزلت مصر أجازة عملت تحاليل وكده آه، الدكتور كشف بالسونار على بطني لقى الكبد ما فيهوش أي حاجة قال لي أنت عرفت إزاي قلت له بالصدفة يعني فعمل لي تح... عملت تحليل للار ان ايه ووظائف الكبد لقيتها كلها كويسه آه، بس قال لي دوت آه، خامل مش آه، مش نشط وكتب لي برده كورس علاج وقال لي لما تسافر ايطاليا لانه مكلف هنا احسن لك روحي روحي ايطاليا خديه من هناك على ال آه، على ال هنا على المطوى يعني على التامين وكده أيوة.
فجيت هنا تابعت آه، تبع دكتور هنا في مستشفى كبيره آه، فقال لي برده طلب مني تحليلات عملتها تاني آه، فقال لي الفيروس دوت اللي هو تيبو أربعة آه، قال لي آه، المصريين كلهم عنده وهو مش نشط والكبد وظائف الكبد كلها سليمه وانصحك انت عندك ثلاث اطفال صغيره ال- المجهد ال- العلاج كورس العلاج مجهد فانصحك ما تعمليهوش ولو انت قلقانه كل ست شهور او سنه اعملي تحليلات دوريه على الكبد وتعالي وريني لسه انا عاملاها من شهر قال لي ال- الوضع كويس وكده ما ما ما انتش محتاجه علاج فمش عارفه كلامه مظبوط ولا ايه طيب إن شاء الله يا وجزاكم أم الله خيرا السلام وجزاكم ان عليكم شاء الله شكرا يا ام زياد آه، دكتور آه، بالنسبة لأختنا أم محمد موضوع طبعا آه، الأعراض يمكن مرتبطة بالسكر, بالسكر، موضوع آه.
التبول ومشاكل العين فحضرتك تقول لها إيه؟
آه، طبعا اذا كان هي عندها سكر آه، فهو طبعا لازم نعرف اذا كان النوع الاولاني او الثاني غالبا في معاها بيكون النوع الثاني اللي هو ممكن يعتمد على الاقراص آه، فهي آه، تبدا تاخد آه، اقراص وتحافظ في الاكل بتاعها آه، بحيث واذا كان وزنها زايد تحاول تخسس نفسها بحيث تسيطر على يعني آه، ممكن بمتابعتها مع أستاذ سكر آه، تتحسن أكيد، حالتها يبقى اكيد أكتر اكيد يعني والاعراض دي كلها هتروح سواء البول سواء اذا كان وجع لكن مش مرتبطة بموضوع حلقتنا الكبد وأنا خ- آه، ممكن يكون سبب ممكن- بعد كده.
هو ممكن يكون عندها برضو كبد دهني بس برضو هي لو ظبطت السكر كبد الدهني هيتصلح معاها مم. طب معايا اتصال آخر أم محمد القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك يا أم محمد يا أهلا اتفضلي بيك لو سمحت ممكن أكلم أسأل الدكتور اتفضل.
معاك إن شاء الله اتفضلي آه أنا بقالك بقالك أكتر من من 8 سنين الكبد آه، كل ما أعمل سونار يقول الكبد عليه دهون أه فحلها إيه أو أعمل فيها إيه وآخر مرة عملت سونار قال الكبد كبير شوية سنة والطحال كبير ش- شوية مم.
فهل ده من الدهون ولا علاجه إيه ولا مع الرغم كنت كل ما أعمل وظائف كبد تطلع حلوة أه ما فيهاش ع... ما فيش حاجة عالية الأنزيمات كويسة طيب حاضر يا أم محمد وعندي شكرا برضو بطن كبيرة شوية طيب في استفسار منها ده آه لا انا كافي باللي هي قالته طيب ممكن ماشي أجاوب شكرا يا عليه.
ام محمد آه، دكتور بالنسبه لاختنا ام زياد من ايطاليا موضوع ان يعني طبعا الولاده من خمس سنوات موضوع ال- ال- الفيروس الفيروس طبعا اللي اكتشفته.
يمكن حضرتك سمعت مم، التفصيل سمعته يعني.
اه هي بالنسبه طبعا لام زياد آه، موضوعها اهميته آه، ان لازم تعرف حاجتين ان هي آه، صعب ان ط- ابنها ده يتنقل له الفيروس منها هي ما بالولادة.
اتكلمتش عن انا عارف انها الفيروس.
بتتكلم على نفسها اه لا هي اتكلمت على نقطه تانية افضل لا.
ان الدكتور قال لها لا، ما تجهدش نفسها تجهدش.
بالعلاج آه، right.
علشان okay.
تعرف okay.
تراعي okay.
اولادها الحقيقه الموضوع ده علشان اقوله لازم اكون مقيم العيان كويس جدا آه مساله ان الفيروس نشط او مش نشط آه، ديت آه مساله حساسه كتير لان اذا اعتمدت بس على الانزيمات الكبديه ما بتبقاش دقيقه آه قد يكون انسان ماشي بانزيمات كبديه قليله جدا او ط- طبيعيه آه وقد يكون انسان آه ما عندوش اي اعراض ولكن الفيروس بيعمل تدمير في الكبد مع الوقت فبالتالي آه، كون ان انا احكم على ان الفيروس متقدم او غير متقدم بالانزيمات الكبديه مش كفايه فانا شايف ان هي طبعا هي ش- اذا كان سنها صغير اذا كان عدد الفيروسات قليله اذا كان الكبد لسه ما فيش تليف كتير ففرصه نجاحها بالعلاج عاليه وبالتالي انا ما اضيعش الفرصه دي يعني ايه انا مش هستنى لما يبقى الفيروس نشط وان بدا يبقى فيه تليفات وسنها كبر وابدا اعالج بنسبه نجاح تقل عن 50% لكن انا دلوقتي ممكن اقول نجاحها يزيد عن 50 60% فبالتالي انا ليه ما اخدش الفرصه وان انا اموت الفيروس دلوقتي وهي صغيره وتتحمل العلاج آه طالما الفيروس موجود وبرضو ان هي آه كل والعلاجات اللي حضرتك ذكرتها طبعا هتبقى مهمه جدا في جدا علاج وهي تقدر تتحملها في الوقت دي ونتيجتها مضمونه احسن ما انا استنى لما تبقى عندها في... آه، تليف جامد وسنها كبير وبالتالي ايه تبقى صعوبه في النجاح بتاعها طيب آه، اختنا ام محمد يمكن كلامها واضح جدا ان عندها كبد دهني آه، من 8 سنوات دلوقتي الحاله يمكن آه، اكتر آه، آه، تاثرا موضوع الكبد كبير والطحال كبير وظائف الكبد اهم حاجه ان الوظائف جيده يعني ما فيش فيها اي مشاكل آه، فتقول لها تعمل ايه آه والله هو طبعا آه ال- العياده الكبديه بتاعه الدهون لها بروتوكول معين آه يعني هي آه لازم طبعا هتتابع في العياده تشوف الانزيمات باستمرار بنزيم- بالذات حاجه اسمها ال GGT آه ده تشوفه لان ممكن هو يكون عالي والانزيمات الثانيه مش عاليه لان دي بتبقى مع الدهن الكبدي آه GGT.
جي جي تي جي جي تي آه، فده مهم ان هي تعرف آه، ارتفاعه قد ايه آه، برضو ان هي تشوف آه، امراض تانية معاها زي زي ما بقول لحضرتك الضغط والسكر وكده فديت مهم ان هي تقيم كده آه، نمره اذا ما كانش عندها آه، ارتفاع في الانزيمات والسكر كويس وكذا فهي انا بتهيألي لازم تحافظ على وزنها وتقلل الدهون بتاعتها بحيث ان ما يحصلش تطور للحاله وما تاخدش اي علاجات غير ان هي ايه آه، تحاول تقلل وزنها شويه تمام آه، انا شايف ان الاجابات آه، بتبقى مرتبطه اكتر بالفيروس نشط ام خامل فحضرتك بتربط ال- الاجابه بهذه ال- ال- ال- الصوره الواضحه آه، معايا اتصال اخر ابو كريم من مطروح السلام عليكم السلام ورحمة الله اهلا يا ابو كريم اتفضل أيوة ممكن أكلم الدكتور معاك ان شاء الله يا اخي أيوة يا دكتور اتفضل أنا تعبان من الكبد شوية وبقالي حوالي سنتين كده
ايوه اتفضل قول ايه المشكله اللي عندك
أنا عندي ما ما ما- يعني رحت لدكاترة أيامة و- وعيني صفر على طول اه آخر دكتور رحت له دكتور في اسكندرية مش عارف اسمه مين عبد المعطي بدون ذكر اسماء اتفضل كويس فاداني فاداني علاج آه شريط مش عارف اسمه يبقى يا ابو كريم احنا ما بنذكرش اسماء ادويه ولا اسماء دكاتره فقول لي بس التشخيص قال لك الحاله ايه كبد دهني ولا فيروس ولا ايه بالظبط لا قال لي الانزيمات عاليه طيب حاضر الانزيمات عاليه وبيقول لي معاك نسبه في التليف كده طيب حاضر انت عمرك كام سنه يا ابو كريم 41
41 سنه طيب في استفسار يا دكتور آه، طبعا استفسارات كتيره هي الحاله غامضه جدا آه.
آه. احنا لازم نعرف ايه سبب علو الصفراء وايه سبب علو الانزيمات آه فهو يعمل تحاليل فيروسيه ويعمل موجات صوتيه على بطنه ويعمل بقيه وظائف الكبد وبعد كده نقدر نجاوبه طيب آه، اشكرك يا ابو كريم ان شاء الله آه، يعني آه، معايا اتصال اخر ام عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا ام عبد الرحمن ايوه اتفضلي لو سمحت ممكن اكلم دكتور معاك ان شاء الله بص اتفضل لو سمحت انا ابني من من سنه كده كان عنده الصفرة نزلوك الصفرة يعني فكان عنده انزيمات الكبد عاليه قوي فحللنا لقينا فيروس ايه اه ف دلوقتي هو الحمد لله لقينا بعد بعدها الحمد لله بقت كويس انزيمات الكبد بقت كويسه خالص بس دلوقتي المشكله عنده اصفرار في الوجه على طول آه، الدمويه حاسه ان مش بتجري في وشه هو جامد واي حاجه باي مجهود بتحس ان هو بيعتل آه، بي- بيعمل ايه؟
فدلوقتي بيعتل كده تحس ان هو بينهج اه نهجان فكنت يعني احلل له بقى انزيمات الكبد لقيتها كويسه خالص فدلوقتي ايه الحال حتى هديت له فيتامينات وكده مش مش جايب نتيجه معاه خالص وجهه برضه نفس عمره كام اصفرار سنة؟
الفجو دوت وفي بقع بيضه في وشه عمره كام سنه؟
هو عنده حوالي 12 سنه طيب حاضر شكرا آه، دكتور آه، العافية.
بالنسبه لابو كريم آه، معلش حضرتك هتقول لي يعمل ايه تاني آه، ايه ال- ال- الاسلوب اللي هو ممكن يتبعه في تشخيص حالته هو طبعا يعمل تحليلات الفيروس الاجسام المضاده بتاعه الفيروس آه، سي ويعمل آه، الفيروس B antigen بتاعه آه، بحيث ان احنا نستثني antigen اللي هو المضادات بتاعته الم- اه اللي هو ال- ال- ال- الفيروس علامه الفيروس نفسها آه فيعمل الفيروس B والفيروس C دول مهمين يعمل برضو موجات فوق صوتية على بطنه إذا كان في الصفرة عالية بسبب أي انسدادات في القنوات المرارية ممكن يعمل صورة دم ويشوف إذا كان برضو الصفرة نتيجتها تكسير في الدم أو لا تمام.
آه، فديت آه، بعد كده نقدر نعرف السبب بالصفرة والإنزيمات العالية ونقدر نديله إيه آه، نصيحة كويسة تمام معايا الأخت إيمان من الإسكندرية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله أهلا وبركاته بيك اتفضل آه لو سمحت يا دكتور يعني انا انا مش سامعاك كويس بس آه احنا سامعينك كويس اتفضل طب آه، انا جوزي عنده بقاله شهر كده داخل في حكايه حمام مستمر جامد جدا مم.
يقوم بالليل هو ما كانش بيقوم بالليل ما بيقلقش قد كده فبينام هو دلوقتي كل شويه يدخل حمام آه، لدرجه اليومين دول يعني ما بيقدرش يمسك نفسه اه بالليل ايوه فمش عارفه ممكن ده هو تخين شويه يعني مليان نعم فممكن ده يكون بسبب آه، يعني سببه ايه ومش عارفين يعني هو ما حللش انا خايفه اقول له ان انا مثلا عارفه الموضوع ده لا احلل سكر حلل اي حاجه من الحاجات دي لا طيب هو لازم لازم يحل ان شاء الله يعمل تعليق سكر هو في كذا- ويشوف يعني في كذا حاجه ان في- شاء الله آه، في و- بالن- آه، بالنسبه اتفضل.
للتبول الكتير ده لاسباب كتيره يعني منها طبعا السكر منها انه مثلا الضغط ممكن يكون مرتفع برضه شويه وبيجيب بول طب إذا هل هو كان بياخد مدخن يا أدوية- اخت ايمان؟
بياخد علاجات اظن اتسقط اه بياخد علاجات آه، بتخلي البول يجري قد يكون في التهابات في المجاري البوليه قد يكون برضو في شويه تضخم في البروستاتا قد هنحاول في برضو اسباب إن إحنا- كتيره فهي ايه المفروض تعمل ايه فحوصات بحيث تعرف السبب لكن تبدا بان هي تحلل له سكر في الدم تمام بالذات آه، بعد معاك، الاكل آه، اتصال اخر الحاجه ام فارس من القاهره السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا امنا الكريمه اتفضلي أهلا بك يا ابني ازي حضرتك يا دكتور الحمد أنور لله الحمد لله آه، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج المبذول فيه الجهد الكبير يعني ربنا يبارك فيك يعني ربنا يجازي آه، خير ان شاء الله الشيخ محمود والشيخ محمد حسين ان شاء الله آه والله هم اصحاب ربنا- الفضل في في كل البرامج الطيبه في قناه الرحمه أكيد أكيد جعله الله يا رب شاهدا لكم إن شاء الله امين يا رب ونشكركم على استضافة الأستاذ الدكتور حاتم ولي برحب بالدكتور حاتم اهلا بيك أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور اهلا حاتم بيك اهلا بيك آه، منور قناة الرحمة وسعداء بوجود حضرتك معانا بارك شكرا الله جزيلا فيكم شكرا ربنا يكرمكم يا رب ربنا يبارك دكتور فيكي و- أنور ليس لي أي شكوى بفضل الله ولا الحمد سؤال لله.
في حلقة اليوم آه، لكن حبيت بس أسلم على حضرتك آه، آه، يعني النهاردة لأني بقالي كتير ما اتصلتش بحضرتك آه، يعني.
ربنا يبارك فيك والحمد لله الصوت النهارده احسن والحاله طيبه عشان المشاهدين يطمنوا على حضرتك بشكرك يا ام فارس معايا اتصال اخر الحاجه ام خالد من السعوديه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش عارف انتم مرتبين ورا بعض باين اتفضلي مرتبين أنا والحاجة قلبنا على بعض طيب اتفضلي يا ام لأني خالد بحبها ربنا يبارك فيك بارك الله فيك يا دكتور أنور وبارك الله في الدكتور وأنا سمعته قبل كده بسم الله ما شاء الله ومصر محتاجة لل... للعلماء اللي زي الدكتور والله العظيم نعم، ربنا علشان يبارك فيه يا فيروس رب.
C والحاجات دي أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال يا دكتور اتفضل.
آه لو سمحت آه، ايه هي الع... يعني ايه هي التحاليل اللي الواحد يحافظ عليها آه و- ويطمئن علشان الكبد ايه مجموعه التحاليل ع- يعني الواحد يكتبها ورا حضرتك مم.
آه و- و- ولو في واحد عنده آه اجسام مضاده لفيروس سي كان عنده بالهارسيا وطبعا آه، من زمان ايام ال- الحقن الطرطير والحاجات دي زمان آه، ايه هي آه، يعني هو البي سي ار طبعا طلع ما فيش حاجه مم.
ولكن ال- الانزيمات احيانا الاسجيت والسجوبت والسجوبت دي آه، اللي هي ال- وظائف ال- الكبد آه، بتبقى عاليه يعني مش عاليه يعني 65 مم.
آه، احيانا 56 احيانا 46 النورمال آه، 33 فيعني الدكتور قال له لا ما تخافش ده بنضرب في اربعه بنضرب في اربعه لو هي مثلا 180 حاجه زي كده ده الخطر احنا بعد فأنا كده عايزة بعد كده نصيحة هتيجي من حضرتك.
تقدمي عياده الرحمه يا ام خالد نعم اشكرك على لا ده المعلومات بتتكلم الجميله دي كلام معمول كلام جميل كلام جميل اه معايا اتصال اخر ام احمد السلام عليكم معايا م- محمد السلام عليكم السلام عليكم اتفضل يا اخ محمد محمد حسن لسه مع سعادتك من الفيوم يا اهلا بيك وباهل الفيوم اتفضل يا اخ محمد ربنا يخليك سعادتك انا اكتشفت حضرتك ان انا عندي فيروس سي من سنه 93 مم.
آه، دلوقتي انا حضرتك كنت عملت تحاليل البي سي ار كان مليون و800 الف اه آه، رحت عند دكتور المهم اداني علاج بالاعشاب جاي من الامارات حضرتك آه، وصل ل 200 الف دلوقتي مم.
فانا حضرتك دلوقتي آه، بعد التحاليل دي آه، كشفت عند دكتور هنا واخد بال سعادتك فقال لي انت ممكن تاخد الايه يعني هنعمل لك تحاليل على اساس انك تاخد الانترفيرون اه فهل اكمل يعني اكمل التحاليل واخد الانترفيرون ولا اكمل اللي هو بالاعشاب لانه كده بالاعشاب نزل حوالي مليون و600 الف في الدم عندي اه وانا عندي 41 سنه واخد بال سعادتك والتحاليل الحمد لله يعني الانزيمات كويسه اللي هي الاخيره اخر تحاليل عندي الانزيمات كويسه ومظبطه كويس وانا خدت عينه من الكبد من يوم الخميس لسه طبعا ما ظهرتش طيب حاضر ان شاء الله تبقى وعايز- طيبه وانا, بإذن وأنا الله.
عايز عنوان الدكتور حاتم والي ربنا يخليك من الكنترول تاخده ان شاء الله معايا اتصال اخر ام محمود من القاهره السلام عليكم ايوه يا ابني سلام عليكم يا اهلا بيك الكل اتفضل ازيك يا دكتور ازيك يا ابني الحمد لله ربنا اتفضل يبارك فيكم يا رب ويبارك في الدكتور يا اهلا جزاكم بيك الله خيرا وجزا قناة الرحمة جا- جميع العاملين فيها خير الجزاء يا رب ربنا العالمين يجازيك خير ان شاء الله وبقول لأم فارس أختي الحمد لله على السلامة وبسلم على أم خالد وعايزة أسأل الدكتور بس سؤال اتفضل وأقول له هي آه، عيادات الأسنان بتنقل آه، للفيروس ربنا يبارك فيه آه، بس يلقي الضوء على النقطة دي مهمة والتعقيم يعني وجزاكم حاضر.
الله خيرا سلام عليكم حاضر شكرا شكرا يا حاجه ام محمود معايا اتصال اخر الاخ محمد من الجيزه السلام عليكم السلام عليكم عايزين نسال الدكتور على الالتهابات اللي في البقى لو تكرمت ب- اخدت آه، ك- ك- كريم جل من مستورد ومن رخيص و- وتعبان جدا ومجوم من النوم صوت يبقى يبقى بقه جامد آه، فيه سخونيه جامده قوي طيب حاضر شكرا التهابات الفم اللي هي القرح ايوه طيب حاضر لو تكرمت يعني حاضر ان شاء الله يا اخ محمد يعني آه، نبدا نجاوب بقى يا دكتور عشان آه، فيش كمية أسئلة كتير أه؟
كمية أسئلة كتير آه، بالنسبة ل- طبعا آه، جاوبنا أخونا أبو كريم وأختنا إيمان آه.
آه، بالنسبة لأم عبد الرحمن موضوع ابنها 12 فيروس سنة إيه؟
صفرة وإنزيمات أو الكبد عالية فيروس إيه فيعني آه، حضرتك آه.
تقول لها إيه؟
هي ط- طبعا لازم تبقى عارفة ان الفيروس A ده مختلف عن الفيروس B و C آه، الفيروس A بيجي من الاكل او حاجة عن طريق الفم الفيروس B و C بيجي عن طريق حاجة تدخل الجلد في الدم يعني نعم.
آه، الفيروس A بيعتبر آه، مع يعني مستحيل يعمل مرض مزمن الفيروس B و C احتمال كبير يعمل مرض مزمن فالفيروس A بيعمل حالة حادة تيجي الحالة الفيروس يخش يخش على الكبد يبدأ إيه يعمل شوية التهابات يرفع الصفرة وبعد كده يختفي بعد فترة من غير علاجات من غير حاجة علاجات.
خالص هو بيخلص طيب بيخلص آه، لوحده السن دلوقتي 12 سنة اه هل هذه السن فعلا ممكن نقول إن فيها فيروس إيه؟ له ممكن خطورة؟
ممكن ممكن هو كل ما يتأخر في السن تبقى الحالة أصعب يعني لما بيجي للأطفال الصغيرين بيعدي ما بيحسوش بيه لما بيجي للناس الكبار يبقى أصعب فالفيروس إيه حاد ما عمره ما بيبقى مزمن الحاجة التانية ان الاعراض هي طبعا حتى قالت ان هو راح وما اصفرار عادش في في الوجه وفي صفرة كله نهجان.
راح اه, آه. المشاكل اللي عنده ديت اعتقد ملهاش دعوه بالفيروس خالص لكن لها دعوه بسوء التغذيه والانيميا فهي تحاول ت- ت- تصلح ال- ال- التغذيه بتاعته تحاول تعمل تحليل دم وتشوف الانيميا نوعها ايه اذا كانت ناقصه حديد او ناقصه ب 12 وتاخد علاجات لكده وان شاء الله الموضوع ده يخلص إن شاء الله مم.
يعني رسالة طيبة من حضرتك مم.
آه طبعا آه بالنسبة لأختنا أم خالد سألت أسئلة جميلة آه إيه هي التحاليل اللي نقدر نعملها نحافظ على نفسنا عشان مم.
نتجنب مشاكل مم.
آه دهون الكبد أو آه.
مشاكل فيروسات الكبد هو طبعا ام خالد قالت كلام كتير وكلام علمي واضح ان هي فاهمه آه هي قالت ان بالهارسيا قديمه و- واجسام مضاده بتاعت فيروس لكن البي سي ار يعني سلبي تخيل رغم إن أنا ما بعلنش على موضوع الحلقة الجديد لكن هي بتبقى مذاكرة واضح ان هي عندها معلومات كويسه آه وسؤالها ذكي آه هو طبعا احنا في بلد آه فيها نسبه امراض كبد عاليه وفيها نسبة فيروسات كتير وبالذات الأمراض ال- ديت بتيجي في السن أو بنكتشفها في السن من 40 ل 50 اللي هو سن الإنتاج وسن الإيه الحياة يعني آه، وان الفيروس بيبدا يبان اعراضه في السن ده من 40 ل 50 فطبعا الناس متوهمه وحاسه ان هي الخطر جنبها يا اما في جيرانها يا اما في ناس معارفها يا اما آه، في اللي حواليها فبالتالي كله عنده ايه فوبيا من الفيروس ده وانا م- وانا سعيد ان يبقى في فوبيا ليه لان ايه آه، خلينا هيخلي ناخد الاحتياط اه أكتر طبعا ونهتم طبعا بنفسنا طبعا أكتر.
طبعا في جانب الرعاية واضح.
طبعا طيب اتكلمت على موضوع البلهارسيا وموضوع الأجسام المضادة والبي سي آر آه، طبعا هو- بالنسبة للحالة اه اللي هو ذكرتها.
انا ب- بيتهيألي البلهارسيا دلوقتي في مصر من يعني من الوسائل الحمد اللي ما لله، عادش آه.
لها ثقل كبير نعم، صحيح.
بالذات وزاره الصحه عملت شغل كتير فيها وكذا وما عادش لها ثقل البلهارسيا الفيروسية وبتبقى مظلومة كتير يعني احنا في انجلترا ما زرعنا ال 50 حالة آه، مصرية كبد وفحصنا الكبد اللي هو اللي طالع ده وعملنا له فحوصات ما لقناش فيه أثر للبلهارسيا خالص مم.
رغم ان هم جايز متشخصين من مصر ان هم ايه عندهم بالهارسيا آه، هي اللي عامله المشكله اللي في الكبد تمام.
وكان بيبقى دايما الفيروس هي بالنسبه لها الفحوصات اللي ممكن تعملها طبعا هي بتقول إن الاجسام المضاده بتاعه الفيروس تشيك عليها الانزيمات عندها اللي بتعلى ل 60 وكده انا شايف ان برضو تهتم بيها لان قد تكون دي دهون كبديه او تكون اثار آه، علاجات ادويه طالما ح- شافت الفيروسات مش موجوده لكن ايه اللي بيرفع الانزيمات ده ممكن يكون يا اما دهون او ادويه الادويه برضو من الحاجات المهمه اللي في مصر بتعمل مشاكل في ناس بتقعد تاخد علاجات من غير يعني او حتى هو من غير ضابط من غير ضابط وحتى ممكن يكون العلاج امان لناس كتيره لكن بالنسبه للشخص ده ممكن يعمل له ايه شويه التهابات في الكبد طيب فده النصيحه عليها تمام بالنسبة ل- لأخونا محمد من الفيوم آه، موضوع فيروس سي عمره 41 سنة الفيروس اكتشفه من سنة 93 البي سي ار طلع مليون و800 آه، اللي ألف خد خد الأعشاب.
علاج أعشاب آه، من آه.
الإمارات مم.
آه، طلع مم.
200 ألف مم.
دلوقتي عايز يعرف هل يستمر ياخد الانترفيرون طبعاً، زي ما الدكتور طبعاً.
نصحه ده سؤال سهل.
ولا يرجع للأعشاب ده سؤال سهل طبعا انا بلوم عليه انه خد اعشاب لان دي حاجات مش علميه حاجات آه، ملهاش تاثير على الفيروس آه، قد الفيروس ينزل شويه لكن هيطلع تاني ال- المشكله مش ان عشان انا عشان نوضح نقطة الأعشاب دي برضو عشان ما نقلقش مم.
الناس مم.
ولا نتعبهم آه.
هي القصة إن ممكن الأعشاب فعلا تجيب نتيجة لكن لم يجرى عليها أبحاثث آه، تثبت صحتها انا ما هي دي اقدرش القصة، اعمل صح؟
حاجه الا اذا كانت مؤكده بس.
ولا هدخل انسان في مرحله تجارب نعم.
وده مش علم مش صح مش اخلاقيا يعني آه برضو ان ما فيش لم يثبت ان ال ال ان في عشب قضى على الفيروس هو يقول لك نزل آه قلله لكن من اللي قال بقى سلبي لمده ست شهور بعد ما وقف ال- الاعشاب ما فيش حد قال كده او اللي قال كده هتبقى بالصدفه البحته يعني لكن الكل يقول لك اه اتخفضت آه، قلت شويه لكن فبالتالي ما فيش حد ب- ب- علميا الاعشاب ديت آه، لا آه، يعني ايه ما تنفعش لعلاج الفيروس ولو هي تنفع آه، انت لازم تعرف ان ثمن الحقنه بتاعه الانترفيرون ده 1400 جنيه وانا عندي اعشاب مثلا ثمنها 10 ولا 200 جنيه بتعالج فانت هتقارن ال 1400 وكمان ده على مدى سنه يعني بتوصل ل 75000 جنيه كورس مع 200 300 جنيه ب 1000 جنيه علاج انا اعتقد ان انا مش هشتري ال- الحقن خالص والحقنه دي لازم ثمنها ينزل ل 30 جنيه بمناسبة- فده مش منطقيه بمناسبة الصدفة ال- البحتة يعني دايما حتى الغرب عندهم كلمة الصدفة دي سهلة حتى احنا بننقل الأبحاث العلمية عندنا ما حد بينقل بحث علمي في كلية الطب أو إيه، فتظهر نتيجة مثلا سيئة أو نتيجة طيبة يقول لك إيه النتيجة دي ظهرت عن طريق الصدفة البحتة فطبعا عندنا احنا كمسلمين نقول لا هذا بقدر الله عز وجل آه.
وأكيد وراه سبب لكن احنا نجهله لكن الصدفة البحتة دي نخليها في إنجلترا بالظبط أه تمام آه يا صح.
دكتور آه، آه عايز أرجع هو لأم- بس النقطة اللي عايز أقول لحضرتك على حاجة أنا لو اكتشفت عشب أو اكتشفت علاج للفيروس سي لازم تعرف ان مثلا في حوالي 170 مليون نسمه في العالم عندهم الفيروس آه. وكل الناس دي محتاجه علاج كويس صحيح.
والانترفيرون علاج مش سهل وصعب وطويل وليه مشاكله فانا لو اكتشفت العشب ده او اكتشفت علاج بيعمل الفيروس انا بصراحه هبقى ملياردير تاني يوم وهركب يخت والف العالم ومش هاجي اقعد في عياده ولا اقعد في طب خالص لا هتجيلنا برضه طيب يا دكتور بالنسبه على لأم اليخت بقى عشان نلحق نجاوب آه، اتفضل.
آه، اخواتنا آه، بالنسبه لام محمود من القاهره الحاجه سالتنا سؤال جميل جدا هل عيادات الإنس- آه، الاسنان لها علاقه بنقل فيروس سي؟
للاسف definitely اه انا وانا في انجلترا ما كانش طبعا المعلومه دي عندي مؤكده وكنت دايما اقول لا فيها شك وفيها مش معقوله بتاع السنان ينقل الفيروس لكن انا هنا بسؤالي عن اسباب الفيروس مع المرضى ابص الاقي ان ما عندوش اي خطوره غير انه اتعالج من الاسنان ففعلا أكيد لم يتعرض لم إلا- إلى يتعرض العيادة لعلا- الأسنان، فما- آه.
لعمليات لم يتعرض لحقن آه، مثلا ملوثه لم يتعرض لجرح وخياطه لم يتعرض ما فيش حد في البيت عنده عنده الفيروس ما لاقيش غير انه زار عياده اسنان للاسف اه في مصر دي موجوده آه، هي مش في مصر بس أو يعني عايزين في برضه ال- إن في اللي العالم أنا كله شفتها، موضوع آه.
نقل العدوى لو الطبيب ما اهتمش بعيادته من مهتمش ناحيه التعقيم بتطهير او لكن لو تعقيم في آه.
تعقيم كويس جدا ان شاء لا، الله آه.
مش اصل احنا لا، مش عايزين أكيد.
برضه نقلق الناس لا.
ونخلي عندهم اساس ان هم يروحوا عيادات لا الاسنان مهم يروح للسنان بس دايما يخليه آه، ان يكون متاكد ان الاجهزه متعقمه كويس ان شاء الله طبعا. وده يمكن اللي احنا ناقشناه مع الدكتور السي- السيد فتحي الباب في موضوع حلقه الاسنان اللي فات موضوع التعقيم آه.
ونقل العدوى آه بالنسبه يا دكتور سؤال اخير كتير موضوع الالتهابات اللي بالفم او قراح الفم لاخونا محمد بن الجيزه مم.
فهل لحضر... عند حضرتك اجابه له؟
انا ما عنديش خبره كتيره في الموضوع ده آه، لكن أسب- ال- تقرحات الفم بيبقى لها اسباب ممكن التهابات في المعده نفسها تعمل تقرحات ممكن بعض ال ال ال ال الفيروسات الفميه تعمل ممكن سوء التغذيه يعمل تقرحات آه، ممكن تدخين او آه، يعني آه، حاجه ت- يعني هل تلهبك.
ننصحه بان هو يتابع مع استشاري جهاز اه هضمي؟
بقى جهاز هضمي او آه، آه، بتاع أس- آه، فم يعني اه وأسنان.
فم واسنان آه، دكتور حاتم يمكن اللقاء كان جميل وكان ممتع وفي معلومات جديدة أنت حضرتك جبتها لنا وأثرنا موضوعات مهمة جدا مرتبطة بموضوع الكبد الدهني آه، إن شاء الله في لقاء آخر نتحدث عن طرق الوقاية من الكبد الدهني والتهابات فيروس سي بشكرك يا دكتور على هذا اللقاء أنا اللي شاكر على اللقاء الكويس ده وبشكر المستمعين اللي اهتموا وسألوا شكرا يا دكتور أهلا آه، مشاهدينا الكرام لا يسعني في نهايه هذا اللقاء الا ان اشكر استاذ الدكتور حاتم والي استشاري امراض وزراعه الكبد والاستاذ بكليه الطب جامعه بنها شكرا يا دكتور وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام ونلقاكم على خير غدا طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الصحة كنز